السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى اعتراف بالجميل اعتراف بجميل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا درس الليلة رسائل إلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم بنقول له فيها جميلك على راسنا وفي قلوبنا يا رسول الله بنقول له فيها بعد 1400 سنة يا حبيب الله لسه حبك هو اللي مالي قلوبنا ولسه سنتك هي اللي مالية جوارحنا بنقول له اخترناك يا حبيب الله رضينا بيك رسول وقائد وموجه ومربي عليه الصلاة والسلام درس الليله رسائل الى حبيب الله رسائل للاسف يا اخواني للاسف الشديد الغرب رجع تاني يسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع تاني يشتم في حبيب الله تاني بعد كل الخسارات الاقتصاديه اللي خسروها بسبب شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل التشويه الاعلامي اللي حصل ليهم بسبب عدوانهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل الانتقام اللي ربنا انتقم منهم في اقتصادهم وفي حياتهم بسبب عدوانهم على حبيب الله صلى الله عليه وسلم رجعوا تاني يشتموا في رسول الله ليه يا اخواني اذا كان روم واحده على النت غرفه واحده على النت بدعوة غير المسلمين أسلم فيها 13000 واحد لغاية دلوقتي هيعملوا إيه جنود جيش محمد في الدنيا كلها كل جند منهم ربنا بيفتح على إيده بلاد هيعملوا إيه مش قادرين يواجهوا الإسلام هيموتوا من الحقد على الإسلام لما في أثر من أثار بني إسرائيل لما جيء بإبراهيم ليلقى في النار ارتجت السماوات والأرض وما من ملك في السماوات ولا في الأرض إلا ضرع إلى الله أن يأذن له أن ينقذ إبراهيم فقال لهم الله إن استجار بكم فأجيروه وإن استجار بي فإني أنا نصيره لما سمعت إنهم عايزين يعملوا عيد عالمي معاد سنة ولسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله قلت كأن ملائكة السماوات الوقت بترتج وهي تضرع إلى الله أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة أنا بكلمكم الوقت عن نص دينكم لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني نص دينك محمد رسول الله ده نص دينك انا بكلمك ان نص دينك الوقت بيتعرض لانه يهان او يسب او يشتم عليه الصلاه والسلام انا بكلمك ان نص دينك الوقت نص دينك بيحاولوا ان هم يهنوا رسول الله الطريق الوحيد للجنه عليه الصلاه والسلام مفيش طريق للجنه غيره لو ما مشيتيش وراه مش هتوصلي للجنه لو ما اتبعتش طريقه يبقى انت خطأت طريق الجنه عليه الصلاه والسلام نص ديننا الوقت بيسب يا جماعه رجعوا تاني عايزين يعملوا حمله عالميه يحشدوا فيها العالم كله من اجل ان كل واحد يرسم رسوم مرسوم مسيئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا موقع اجنبي درو محمد ارسم محمد بتعرف ترسم او ما بتعرفش ترسم شارك وارسم عليهم من الله ما يستحقون حبيب الله صلى الله عليه وسلم درس الليله يا جماعه رسائل الى حبيب الله رسائل انا عايز اول رساله تبقى ان شانئك هو الابتر بس فعلا الشوق مليء قلوبنا لحبيب الله عشان كده يا جماعه انا عايز اول رساله تبقى واشوقاه يا حبيب الله وشوقاه يا خير خلق الله وشوقاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول مرة طلع على المنبر في خطبة الجمعة كان بيخطب الأول على جذع شجرة يطلع على الجذع ويكلم الصحابة عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الإسلام وعن الجهاد مرة بنوا للرسول عليه الصلاة والسلام منبر الرسول طلع على المنبر عشان يخطب الجمعة الناس جت من الأعراب والقبائل اللي حوالين المدينة والمدينة المنورة الكل بيحتاج يسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسبوعية الرسول طلع على المنبر المنبر بدأ يرتج برسول الله عليه الصلاة والسلام وبيتكلم بيتكلم عن الله بيتكلم عن الإسلام بيتكلم عن الجهاد فجأة صوت رسول الله يبدأ صوت يتدخل عليه الصوت ده طالع منين يبدأ الصحابة يركزوا في صوت حد بي... بيتألم في صوت حد بيئن في صوت حنين حد بيحن حد بيبكي في صوت بكاء جوه المسجد ده صحابي بيبكي متأثر لا مفيش الصحابه بيبصوا لبعض مش صحابي بيبكي متاثر بالكلام ليه امال ايه في حد بيتالم مين وقدام كل الصحابه وقدام كل الاعراب اللي حضروا من المسلمين ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويتوجه ناحيه جذع الشجره اللي كان بيخطب عليه وقدام الصحابه كلهم يحضنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخد الجذع في حضنه ويكتشف كل اللي في المسجد ان صوت الانين والحنين والبكاء والتالم كان جاي من الجذع ويخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجذع حن لفراق رسول الله ان الجزع تألم ان الجزع بكى ولولا اعتنقه رسول الله لولا التزمه رسول الله لظل يبكي الى يوم القيامة يا الهي الجزع بكى من فراق رسول الله مين فينا بكى من فراق رسول الله الجزع تألم من الشوق إلى رسول الله مين فينا تألم من الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يا جماعة أعجب من حنين الجزع للرسول حنان الرسول على الجزع وهو بيحضن قطعة خشب الجزع لو واحد جاب منشار ونشر وميت حتة مش هيتألم ولكن لما فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدرش يصبر وشوقاه وشوقاه يا حبيب الله وشوقاه يا خير خلق الله الرسول عليه الصلاه والسلام قاعد مع الصحابه في المسجد مره بيعلمهم بيكلمهم تخيل بيتكلموا في ايه يقينا عن ربنا عن عن الايمان عن الجنه عن الفردوس الاعلى عن الاعمال الصالحه عن طرق استرضاء الله الرسول بيتكلم فجاه يدخل شاب المسجد الناس عادي واحد داخل المسجد شاب داخل يسمع درس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاه الشاب ده يرمي قنبله قنبله في وسط المسجد يا رسول الله هيسال حاجه ازاي اوصل لربنا هيسال اعمل ايه عشان يرضي ربنا لا امال ايه يا رسول الله ائذن لي في الزنا يا نهار ابيض ده لو قالها لابوه يقتله ده لو قالها لاكتر حد بيحبه في الدنيا يموته الناس لما بصت للشاب ده ده مجنون ده ولا ايه ما ما ابعد ابعد من هنا امشي من هنا الكلام ده ما ينفعش في جلسه رسول الله ما ابعد الوحيد اللي قال له قرب مين الوحيد اللي جابه لحد عنده مين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اذنه قرب الناس كلها بتقول له ابعد والرسول بيقول له قرب لما تحس ان عندك مشكله وانت عندك مشكله وما انتش قادر تحكيها لحد انت ممكن تكون بتعمل معاصي ما تقدرش تحكيها لمخلوق تخيل الوحيد اللي ممكن يسمعك رسول الله الوحيد اللي ممكن يرحمك رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمه الله سبحانه وتعالى تخيل يا جماعه الرسول يقول له اذنه الشاب داخل يقول اذن ليه في الزنا يعني ايه يعني يا رسول الله انا الوقت شاب اصرف على نفسه في المعاصي انا مش ممكن طول ما انا كده اعرف ادخل الجنه انا الحل وانا مش ممكن اتغير ما اقدرش اتغير زي ما شباب كتير بيقولوا الوقت ما نقدرش نتغير ما نقدرش نغير اللي احنا فيه ما نقدرش نسيب ما نقدرش نتنازل عن المعاصي والشهوات في حياتنا يا رسول الله الحل الوحيد عشان ادخل الجنه مش ان انا اتغير الحل الوحيد ان الدين هو اللي يتغير الحل الوحيد ان انا اخد رخصه بالكبائر عشان اقدر ادخل الجنه تخيلوا يا اخواني تخيلوا الكلمه دي اتقالت لرسول الله والرسول يقول له اذنه قرب تعالى الرسول يقربه ويحط ايده على صدره عليه الصلاه والسلام ويبدا يقنعه ترضى لامك لاختك ويفاجأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمس بيده الطاهرة صدر هذا الشاب ويقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه في دقيقة الشاب خارج خرج لا عايز يزني ولا عايز يعمل اي كبيرة خرج وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج في قلبه كل ميل لاي معصية لله سبحانه وتعالى وشوقاه وشوقاه يا خير خلق الله وشوقاه المشهد المبهر يا اخواني اللحظة اللي كانت اخطر لحظة في رحلة الاسراء والمعراج ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى دي شجرة قدام باب الجنة مفيش مخلوق ولا ملك ولا جبريل طلع فوقيها ولا مخلوق من اللي فوقيها نزل تحتيها والأول مرة في التاريخ رسول الله مخلوق من تحت سدرة المنتهى يصعد ويؤذن له أن يصعد فوق سدرة المنتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع مع جبريل لحد سدرة المنتهى خلاص خلاص ده أعلى مقام وصل ليه مخلوق في الدنيا فإذا برسول الله يؤذن له بالصعود رسول الله ساب آدم وطلع وساب موسى وإبراهيم وطلع والوقت بيسيب جبريل ويطلع لكي يكون إعلان كوني أمام الكون كله إن رسول الله أقرب مخلوق إلى الله في هذا الكون عليه الصلاة والسلام ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة بشر يطلع مخلوق بشر او ملاك من اللي تحت سدرة المنتهى يطلع فوق سدرة المنتهى ويصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ يصعد ويبقى قاب قوسين او ادنى من حجاب النور في صحيح مسلم يا رسول الله هل رأيت الله قال نور أنا أراه الرسول رأى حجاب النور الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا قال كان قاب قوسين أو أدنى من العرش من عرش الرحمن الرسول عليه الصلاة والسلام شاف حملة العرش أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه وأذنه مسافة 500 عام عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة سمع كتبة القدر الملائكة اللي بيملوا بأمر الله القدر بيكتبوا القدر سمع صريف الأقلام بتاعتهم رسول الله طلع لمستوى ما فيش مخلوق طلع له وسجد لله سجدة كما قال بعض المفسرين كان قاب قوسين أو أدنى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الرسول طلع هنا قال أنه سجد لله في هذا المكان سجد في مكان ما فيش مخلوق طلع ليه ولا مخلوق سجد لله سبحانه وتعالى فيه شايفين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عشان كده يا جماعة احنا الوقت ما بننصرش رسول الله احنا الوقت ما بندافعش عنه ربنا اللي هيدافع عنه ربنا اللي هينصره احنا الوقت بننصر نفسنا اما بنقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا وراه وان احنا معاه وان احنا انصاره الى الله لما بن... لما بنعلم لربنا سبحانه وتعالى لما بنقول امام الدنيا كلها ان احنا جنود محجيش محمد عليه الصلاة والسلام في الأرض احنا بننصر نفسنا يا جماعة احنا بنتعرض لنصرة الله لينا لما بننصر حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما بي يعني بنتكلم عن السيرة السيرة دي كلها 23 سنة في 50 ألف سنة يوم القيامة 50 ألف سنة سيرة الرسول اللي في الكتب دي كلها سيرته في 23 سنة أمال سيرته في 50 ألف سنة تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وهو ال 50 ألف سنة بيشفع للخلائق وبيسجد تحت العرش يشفع ليهم ويدخل النار عليه الصلاة والسلام وقد حرمت عليه يدخل النار يجيب من شفع فيه فيهم ويخرجهم عليه الصلاة والسلام تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة عليه الصلاة والسلام تخيل معلش لو واحد واحد أصرف على نفسه في المعاصي في الدنيا وتاب وعصى وتاب وع... المهم مات ولسه عليه ذنوب مات فوجئ يوم الأمان عليه ذنوب كتير حسب أمام الله خلاص ذنوبه غلبت حسناته اقتيد وسحب على وجهه إلى جهنم ألقي في وادي زي الوادي اللي في سورة المرسلات زي ثلاث شعب ما بين ثلاث جبال مقفول عليه النار بتقذف عليه من حمامها من حمامها من وراء هذه الجبال بيعذب في أرض نار ومكان نار تخيل إن واحد لقى داخل عليه ده مين ده ده ملك جاي يعذبني عذاب جديد ده مين ده واحد جاي يشاركني في العذاب انت مين انا رسول الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم انت رسول الله جاي لغايه عندي هنا ليه عشان اخرجك من هنا انا شفعت فيك الى الله وربنا شفعني فيك عليه الصلاة والسلام تخيلوا المجهود الهائل المهول اللي هيبذله طول خمسين ألف سنة عليه الصلاة والسلام وشوقاه وشوقاه يا حبيب الله دي أول رسالة أول رسالة يا رسول الله وإحنا بنسلم عليك وإحنا بنصلي عليك يا حبيب الله بنرسلها إليك بقلوبنا بنقول لك إن 1400 سنة مرت على أمتك ولسه يا حبيب الله قلوبهم ما بتنبضش غير بحبك يا رسول الله ولسه لم يتخذوا قائد غيرك ولسه بيحاربوا الدنيا كلها وبيقفوا في وش الباطل كله وبيواجهوا الدنيا كلها عشان ينصروا سنتك في الأرض مهما كلفهم ده أمل إنهم انهم يشربوا من ايدك على الحوض يا حبيب الله امل انهم يبقوا معاك باذن الله في الفردوس الاعلى يا رسول الله وشوقاه يا حبيب الله الرساله الثانيه ان شانئك هو الابتر الابتر ده يعني لازم يتبطر اللي لازم يتبطر من الوجود لما رجل تعفن لازم تتبتر لازم تتشال والا هتسمم الدنيا كلها اللي بيسبك يا رسول الله ده لازم يتبتر من الدنيا ده لازم ينفى من الوجود ده لازم ينتهي حياته من على الارض ان شانئك هو الابتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخواني قوموا انصروا حبيب الله قوموا انضموا لجنود جيش محمد كل واحد يقف على ثغر من ثغور نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره الاسلام الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام شوف ربنا بيقول ايه في سورة النساء بيقول ف... فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على كل الكفار دول وكل اللي انت بلغتهم يا حبيب الله يومئذ اسمع اسمعي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول اللي اذاك يا رسول الله اللي خذلك يا حبيب الله اللي اعرض عنك اللي ما نصرش سنتك اللي شتمك اللي حاربك اللي اعتدى عليك يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض مفيش تشبيه في الوجود كله ممكن يشبه احساس الخجل القاتل والالم القاتل والحياء القاتل اشد من كلمه لو تسوى بهم الارض اللي اذاك اللي شتمك اللي مسك بايده قلم وكتب عنك كلمه او رسم عنك صوره يا حبيب الله اللي خذلك اللي ما نصركش هيتمنى يوم القيامه لو فرامه تيجي تفرمه وتساويه بالارض لو تيجي عربيه بالمقطورتين تف- تسحقه تساويه بالارض اللي عليها مليارات الناس في ارض المحشر بيتحاسبوا يبقى ارض يوطأ عليها ده ليه ده من كتر الخجل ده من كتر الالم ده من كتر الندم على انه خذلك يا رسول الله لو تصاب بهم الارض تعبير رهيب تعبير اعجازي من تعبيرات القران لحاله هؤلاء اللي خذلوا النبي عليه الصلاه والسلام اوعى تخذليه اوعى تخذل رسول الله اوعى تخذل حبيب الله اوعوا تتخلوا عن محمد بن عبد الله يا اخواني في الوقت اللي بيحارب فيه من اهل الباطل على الارض كلهم وسنته بتحارب فيه اوعى يا اخواني يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض لو تسوى بهم الارض يا رب يا رب ده ال- ده ده, ده السماء يا رب خلاص انصهرت وبقت الحمم بتسقط على الارض ساعتها يا رب ده الشمس انكدرت يا رب ده الكواكب انتصرت يا رب ده الارض بتدك من كل جهه يا رب ده الحمم بتتفجر من باطنها يا رب ده الزلزله العظيمه في كل جزء من اجزائها بتحصل يا رب ده الجبال بتصير وبتنسف كل حاجه في وسط الاهوال ده كلها لو تسوى بهم الارض مش رعب من نسف الجبال مش رعب من انصهار السماء مش رعب من انكدار الشمس مش رعب من تسيير الجبال امال ايه رعب من اللي مستنيهم نتيجه خذلانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو تسوى بهم الارض الايه ديت بتبين لك الله بيحب رسوله قد ايه الله ينتقم ممن اذى رسوله يوم القيامه قد ايه الله يعز رسوله ومن ينصر رسوله قد ايه عليه الصلاه والسلام يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا لا يكتمون الله حديثا يعني ناس راحوا لابن عباس قالوا له يا ابن عباس لا يكتمون الله حديثا يعني هيقولوا كل حاجه مش هيكتموا حاجه هيعترفوا على نفسهم بكل اللي اذوا بيه رسول الله طب ما في ايات تانية ربنا بيقول فيها انهم هينكروا هينكروا انهم عملوا حاجه ازاي ايه العلاقه بين الايتين فاذا بابن عباس يقول تفسير رائع في قول الله ولا يكتمون الله حديثا اخبرهم ان لا يكتمون الله حديثا اي شهاده جوارحهم واعضائهم لما تنطق عليهم الله اكبر الله اكبر منظر مهيب منظر لما جوارحهم لما ايديه اللي رسم بيه صوره بيها صوره ضد النبي عليه الصلاه والسلام لما قلمهم اللي كتبوا بيه كلام ضد سنه النبي لما ايديهم وجسمهم جسمهم يشهد عليهم هم عملوا ايه واذوا رسول الله قد ايه لما الدنيا كلها تسمح جوارحهم بتنطق عليهم كان جوارحهم دي كان ولاءها لله ورسوله مش ليهم هم مشهد مهيب بيعرفك من هو محمد بن عبد الله عند الله والجوارح بتنطق والاعضاء بتشهد وبتعترف اذوا رسول الله ازاي وقالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه عليه الصلاه والسلام يا اخواني يا اخواني انصروا حبيب الله يا اخواني ده اللي يخذل مسلم عادي مسلم في موقف يحب الله ان ينصره فيه ربنا يخذله على رؤوس الاشهاد يوم القيامه امال اللي يخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصروه قومي قوم اعمل حاجه لحبيب الله انصر دين الله دين الله الوقت بيحارب يا اخواني بيحارب ال- يعني احد الشباب كان على الطريق سريع وشاف حادثه حصلت لأحدث الفتيات يعني تحولت الى اشلاء على الطريق السريع يعني العظم ربنا يعافينا يا رب جميعا ويغفر له ويرحمه ويغفر للمسلمين جميعا العظم يا جماعه خرج الشاب بيقول انا حسيت ساعتها ان انا هموت احنا مقصرين في حق الناس الناس عايزه تعرف دين بدل ما دي بتموت وهي متبرجه وده بيموت وهو على معصيه يا اخواني يا اخواني عايزين ننصر رسول الله لما حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه كان راجع من رحله كان في رحله من الرحلات او في سفر من الاسفار ايام مكه كان لسه مشرك حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو راجع كان ابو جهل قبل ما يرجع شتم الرسول واذى رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما رجع قالوا له ابو جهل سب رسول الله سب رسول الله حمزه غضب لرسول الله وانطلق لابو جهل قال له ايه قال له اتسب محمد وانا على دينه اسلم اسلم نصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا خلاه سيد الشهداء احنا عايزين نقول للدنيا كلها اتسبون محمد ونحن على دينه أتسبون رسول الله ونحن على دين الله ده رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود جيش محمد جنود جيش محمد يا اخواني كل واحد نصير لسنة رسول الله في الارض هو جندي من جنود جيش محمد عليه الصلاة والسلام اتسبون محمد ونحن على دينه يا شباب يا اخوة يا اخوات يا جماعة جعفر بن ابي طالب في غزوة مؤتة اتفتح قدامه فرصة فرصة انه يدخل ويستشهد كسبها بقى جعفر الطيار بيطير بجناحين في الجنة دي فرصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للاذى دي فرصة ان احنا نقوم وننصره عليه الصلاة والسلام فرصة ان احنا نناصر حبيب الله عليه الصلاة والسلام لما ابو ايوب الانصاري لقى حاجة على لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام فاخذها شالها تراب اي حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الله عنك عارفين لو زي ما نقول كده ربنا ياخد عدوينك يعني اللي ينصر النبي عليه الصلاه والسلام اقل نصره ربنا ينصره قد ايه ربنا ينصره قد ايه اخواني في الله عايزين ننصر حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه يا جماعه لو فريق اجنبي جه يلاعب فريقنا 11 لعيب لا 11 لعيب مستنينه في الملعب ولقى 100000 واحد في المدرجات هتيفه قاعدين يهتفوا للصبح الفريق الاجنبي هيخاف من ال11 لعيب اللي في الملعب ولا هيخاف من الهتيفه ال100000 اللي في المدرج هيخاف من ال11 اللي في الملعب ليه هم دول اللي هيلعبوا هم دول يبقى لما الامه كلها تهتف وبس تتكلم وبس تبقى كلامنجيه تبقى هتيفه وخلاص يبقى ساعتها الغرب يخاف مننا ساعتها الغرب يمتنع عن نصرة عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخواني لازم يحسوا ان ورا النبي عليه الصلاه والسلام رجاله لازم يحسوا ان احنا بندعو الى الله ان احنا بننصر دين الله ان احنا متمسكين بديننا انما لما ينظروا لنا يلاقونا اهون يلاقوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام هانت علينا هيعملوا فينا ايه لما الواحد بيمشي في الشارع الاقي شاب ماشي في الشارع عامل حلقه بيكهام عارفين حلقه بيكهام حلقه بيكهام ولا حلقه فيرزاتشي وتلاقي السكسوكه بتاعته الدقن بتاعته بدل ما تبقى على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل دقن دوجلاس يعني هنا بيكهام وهنا دوجلاس وممكن لو لابس بدله تبقى الجرافته بتاعتها بيير كاردان وممكن لو لابس لبس بنطلون جينز يبقى بنطلون شارلستون تخيل يا جماعه بيكهام دوجلاس بيير كاردان شارلستون ازاي ساعتها الواحد بيفكر يا اخواني يا اخواني ده لم لو مات وبعث على ما مات عليه من الثياب زي بعض العصاه ربنا يعافينا الرسول هيعرفه يوم القيامه ازاي نبي الله يعرفك ازاي حبيب الله يعرفك من وسط البشر ازاي انت لا انت زيك زيه ولا انت حياتك زيه ولا انت شكلك زيه عليه الصلاه والسلام البنت اللي ماشي هيعرفك ازاي هيعرفك من الطرحه ال Spanish ولا هيعرفك من الميك اب الاسود ولا هيعرفك من الشميز هيعرفك من ايه ايه اللي هيعرف انتوا يا جماعه احنا دلوقتي في قضيه خطيره قضيه شربة ميه من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض رسول الله يوم القيامه في يوم العطش الاكبر العطش الاعظم تخيلي الشاب اللي ماشي دوت متغرب ومتفرنج في كل حاجه هيعرفوا حبيب الله يوميها ازاي ازاي ومنين منين منين يا اخواني يا اخواني لازم ننتبه لازم نفوق لازم نعود لسنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر يا رسول الله شانئك هو اللي ربنا هيبتره من الوجود شانئك هو اللي هيتبطر من الحياة شانئك يا رسول الله هو اللي زي العضو المسمم اللي لازم يتبطر ويتشال يا حبيب الله يا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الرسالة الأولانية واشوقاه يا رسول الله الرسالة الثانية إن شانئك هو الأبتر الرسالة الثالثة جميلك على رأسنا يا حبيب الله جميلك يا رسول الله قلت لكم الدرس ده اعتراف بالجميل اعتراف رسول الله حمل لنا ايه عليه الصلاه والسلام اعتراف بفضله علينا عليه الصلاه والسلام باذن الله باذن الملك سبحانه وتعالى اعتراف عمل لنا ايه رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي ما نامش عشان ينقذك من النار اللي ما نامش عشان ينقذنا من النار رسول الله حبيب الله وصحابته الكرام اللي الوقت الشباب يطلع واحد بيقول لشاب من الشباب بيقول له اسماء الصحابه ايه قال له دول بيلعبوا في فريق ايه بيلعبوا في فريق ايه سبحان الله قال له قال له يا صحابه رسول الله قال له ايوه فلان وفلان وقعد يقول له اسماء لعيبه هو الشاب بيهزر الشاب مستهتر بالقضيه ولكن قضيه خطيره شباب الوقت عارف اسماء فريق برشلونه اسماء فريق ريال مدريد اسماء آه كريستيانو رونالدو اسماء ميسي ولكن اسماء خير من مشى على الارض بعد الانبياء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلك على راسنا يا رسول الله رسول الله رسول الله اه لو تعرف تعب عشانك قد ايه اه لو تعرف بذل عشانك قد ايه اه لو نحس ضحى عشان انقذنا من النار انقذنا من النار مش واحد خلصك من شيك كنت هتتسجن بسببه مش واحد خلصك من دين كنت مكسوفه قدام الناس بسببه مش واحد خلصك من ازمه مش واحد جاب لك وظيفه مش لا يا جماعه واحد انقذك من الخلود في جهنم عليه الصلاه والسلام رسول الله ما عطلوش عن انقاذك حاجه مشاكل صحيه اخر ثلاث سنين في عمره عليه الصلاه والسلام كان بيقول هذا اوان انقطاع ابهري الابهر اللي هو الشريان الاورطه اوان انقطاع ابهري كان بيجي له الام زي الام الذبحه الصدريه الام الذبحه الصدريه ثلاث سنين لا بطل قيام ولا بطل جهاد وخرج في تبوك وعمره 62 سنه عليه الصلاه والسلام من اجل انقاذنا من النار رسول الله ما عطلوش اي حاجه ما عطلوش مشاكل ما عطلوش مشاكل جوه بيته ماليه ماليه الرسول عليه الصلاه والسلام كان ممكن يقعد شهرين ما فيش في بيته اكل اكل مفيش في بيته نار بتوقد اصلا تخيل لو انت ايها الداعيه مفيش في بيتك اكل هتعرف تخرج هتعرف تنطلق في الارض هتعرف تدعو الى الله رسول الله ما عطلوش اي حاجه يا جماعه رسول الله عليه الصلاه والسلام ما عطلوش اي ابتلاءات كان يطرد من مكه يجري على الطائف يدعو الى الله يطرد من الطائف يقف يدعو الجن الى الله ما احبطش ما وقفش رسول الله صلى الله عليه وسلم لف على قبائل الدنيا كلها عشان يدعو الى الاسلام لما جبت القبائل اللي النبي عليه الصلاه والسلام لف عليها عشان يدعوها الى الاسلام قبل فتح المدينه لقيت من ضمنها قبائل بني كلب بني كلب دي كانت في اقصى شمال الجزيره وقبائل كنده كانت في اقصى جنوب الجزيره وبني حنيفه كانت في اقصى شرق الجزيره الرسول لف الدنيا كلها ولو كانت المدينه المنوره ما اتفتحتش كان فضل عليه الصلاه والسلام لغايه ما لف القبائل بتاعه القارات السته كلها عليه الصلاه والسلام رسول الله ما كانش حاجه بتوقفه ابدا ما كانش حاجه بتعطله ابدا مجهود مهول مجهود رهيب من اول لحظه من اول ما ورقه بن نوفل قال له يا ليتني كنت فيها جذعا اذ يخرجك قومك الرسول ذهل قال له ابو اخرجيهم انا ابو حمرو بن هشام ده, ده ده حبيبي ابو سفيان ده في مقام ابويا انا دول يخرجوني انا دول يطردوني عم ابو طالب ده كل دول قرايبي واحبابي واقرب ناس ليا في الدنيا كلها انا الوليد بن عتبه عقبه بن ابي معيط انا دول يطردوني ازاي دول يقفوا في وشي ازاي دول بيحبوني اهو مخرجيهم اقرب ناس ليا هم اللي هيطردوني تخيل لو انا جيت قلت لك الوقت قدامك رساله انك تنشر الاسلام في فرنسا واحد واحد هتعمل ايه رسول الله عليه الصلاه والسلام كان قدامه ينشر الاسلام في العالم كله وقام عليه الصلاه والسلام وتحمل حبيب الله صلى الله عليه وسلم رسول الله جميلك على راسنا يا حبيب الله جميلك على راسنا يا خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم جميلك على راسنا يا احب خلق الله الى الله يا جماعه يا جماعه لو جينا نكلم الاغنياء ينفع سيدنا سليمان يبقى قدوه للاغنياء اه طبعا ولكن سيدنا سليمان في موقف ذبح 20000 خيل لما عطلوه عن ذكر ربنا سيدنا محمد سيدنا يبقى سيدنا سليمان ممكن في مواقف الاغنياء ما عرفوش يقتدوا بيه ولكن سيدنا محمد كل غني يقدر يقتدي بيه طيب اي نبي من الانبياء اي نبي من الانبياء ممكن كان نبي ملك ممكن كان نبي فقير ممكن كان نبي مريض رسول الله ربنا خلى قدوه للبشر كلهم خلى كل البشر ممكن يقتدوا بيه عليه الصلاه والسلام جميلك على راسنا يا حبيب الله رسول الله يا جماعه ما كانش بينام ما كانش بينام عليه الصلاه والسلام رسول الله كان يفوت ينزل بالليل يفوت على بيوت اصحابه عشان يطمن على قيام الليل ويقول لعمر اخفض صوتك يا عمر ويقول لابو بكر ارفع صوتك يا ابا بكر عليه الصلاه والسلام بيتفقد اولاده بيتفقد بيتفقد تلاميذه عليه الصلاه والسلام وكانت الثمره الرهيبه الثمره الرهيبه اللي خرجت من مدرسه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام الثمره العظيمه ثمره واحد واقف يحرس الجيش بالليل السهام تتضرب في ضلوعه يتكسر ضلوعه وينزف دم وواقف صامد يحرس الجيش برضه عباد بن بشر وخرجت ثمره واحد حرام بن ملحان يروح يدعو يدعو الى الله يطعن بحربه من ظهره ينزف دمه ودمه يسيح ياخد الدم ينصره على راسه ويقول فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه ده دي دول خريجوا مدرسه محمد دول تلاميذه دول اللي بذل عمره عشان دول يتربوا لحد ما خرجوا الثمره دي خرج من ثمار محمد بن عبد الله راجل لما خالد بن الوليد في معركه من المعارك احتاج مدد بعت لعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اتاخر عليه يوم واثنين واسبوع واثنين وثلاثه وفي الاخر لقى واحد جاي في الصحراء للجيش ومعاه رساله فخالد بيفتح رسالة لقى عمر بن الخطاب بيقول له هذا القعقاع ابن عمرو ولا يهزم جيش فيه القعقاع بعت له راجل واحد مدد وقال له لا يهزم جيش فيه القعقاع ده ده تلميذ من تلامذة محمد بن عبد الله رسول الله فضل يا رب ليل نهار عليه الصلاة والسلام لغاية ما خرج واحد سيدنا ضرار في غزوة اليمامة رجليه الاتنين اتقطعوا ودمه بينزف فضل يزحف وسط الخيول ويقاتل لحد ما قتل رضي الله عنه خرج رجاله خرجوا في غزوه ذات الرقاع رجليهم جلد رجليهم اتسلخ من الاشواك بتاعه الصحراء لو اللي سافر السعوديه منكم لو اتوبيس عطل بيه ولا حاجه وقف على الطريق السريع يلاقي الارض كلها شوك احد اخواننا مره الاتوبيس عطل بينا شوكه دخلت في الحذاء بتاعه بيقول لي قعد شهرين شهرين ما هوش عارف يخرجها من الحذاء تخيلوا يا جماعه دول كانوا بيمشوا يجاهدوا في سبيل الله على هذه الاراضي يجاهدوا استحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجاله رسول الله خرج راجل اللي هو حبيب ابن زيد مسيلمه قطع جسمه حتت زي ما فرعون قطع الصحراء حتت وهو رافض انه يقول كلمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خرج خبيب اللي علقوه في التنعيم على نخله وقعدوا يضربوه بالسهام في ايديه ورجليه عشان يعذبوه من غير ما يموت وبعد كده ابو سفيان قال له اتحب ان محمدا مكانك عليه الصلاه والسلام قال له ما احب اني في اهلي ومالي ورسول الله يشاك بشوكه لا ده لو الرسول بس في شوكه انا ما اقدرش اعيش انا ما اقدرش استحمل ان الرسول عليه الصلاه والسلام يشاك بشوكه ده دي كانت ثمره محمد الثمره دي جت منين يا جماعه الثمره دي طلعت منين لما شافوا الحجر مربوط على بطنه من الجوع اتعلموا ان الدنيا دي ملهاش قيمه الصحابه يا جماعه كانوا زي فروع الشجره الذهب الفروع ذهب لان الشجره كانت ذهب يا جماعه كل بطولات قصص الصحابه ما هي الا بطوله محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام لانه استاذهم كلهم لان هم لما شافوا الحجر مربوط على بطنه اتعلموا ان الدنيا ملهاش قيمه لما شافوا رجليه ورمه ومنفوخه بعد القيام ومتشققه وهو مصمم يقوم لله اتعلموا ان هم يبقوا عباد الارض لما شافوا الرسول عنده 62 سنة عليه الصلاة والسلام بيصلي قيام الليل بيتكئ على عصاية وخارج 1500 كيلو متر في الصحراء الحارقة يقاتل الروم في تبوك اتعلموا ان الاخر لحظة في عمرهم هيفضلوا شايلين الراية لما عمر شاف النبي عليه الصلاة والسلام نايم على الحصير وجنبه متعلم من الحصير اتعلم ان الدنيا ملهاش قيمه وزهد لحد ما مات لما الصحابه شافوا رسول الله جسمه مليان تراب وهو بيحفر الخندق معاهم اتعلمهم انهم لازم ينصروا الدين بكل قوتهم وحياتهم يا جماعه يا جماعه رسول الله كل انسان احتك بيه واتصل بيه عليه الصلاه والسلام اتقلبت حياته خالد بن الوليد في غزوه مؤته مسك تسع سيوف كسر في يدي تسعة أسياف يوم مؤتة هو من امتى كان خالد بن الوليد بيتكسر في ايده تسع سيوف في غزوة أحد خالد بن الوليد كان قائد جيش المشركين هرب مع الناس اللي هربت أول ما لقى المسلمين بيتصلوا عليهم من امتى خالد بن الوليد ما بقاش كده غير لما اتصل برسول الله لما اتعلم يعني ايه قوة الدين لما اتعلم يعني ايه قوة البذل لما اتعلم يعني انه يجيب اخره عشان ربنا لما اتعلم يعني انه مستعد الواحد يتقطع عشان ربنا لما الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة شافوه لما شافوا رسول الله حاولوا انهم يخنقوه في صحن الكعبة في مكة واغشي عليه عليه الصلاة والسلام وبعد ما حاولوا يقتلوه اول ما فاق قام يصلي تاني اتعلموا انهم ما يخافوش من الموت اتعلموا انهم لو طعنوا في ظهرهم وما بيتكلموا في الدعوة يقولوا فزنا ورب الكعبة اتعلموا اتعلموا انهم ما يخافوش من اهل الباطل اتعلموا القوة في الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحتك فيه عليه الصلاة والسلام كان حياته بتتقلب سيدنا جعفر خد 90 طعنة في مؤتة اتقطع حتت اتعلم ده منين ايه؟ اتعلموا من عدم خوف الرسول عليه الصلاة والسلام من الموت اتعلموا من قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين جه ملك على راسنا يا رسول الله جه ملك على راسنا اللي كل ما كان سنك بيكبر وكل ما كان صحتك بتضعف كنت بتزداد مجهود عشاننا يا اللي اصعب غزوه في حياتك هي اخر غزوه في حياتك تبوك وكان بدا شعر الرسول عليه الصلاه والسلام يبيض عليه الصلاه والسلام تعلمنا منك يا حبيب الله اتعلمنا منك اتعلمنا منك ان احنا لازم نبقى رجاله ان احنا لازم ندافع عن ديننا بدمنا وبروحنا وبحياتنا ان احنا لازم نعبد ربنا حتى لو رجلنا اتفطرت الصحابي اتعلم منك ان لما ايده اتقطعت في الغزوه وفضل حته جلده بين ايده وبين جسمه ضغط على ايده قطعها عشان يجمل القتال جابها منين جابها لما النبي عليه الصلاه والسلام مش همه ايه اللي يقطع منه لله وهو بيكلم اصبعه بيقول ما انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت اتعلم ان مفيش قيمه لحاجه غير ان الله يرضى سبحانه وتعالى الرساله الاولانيه وشوقاه يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام الرسالة الثانية إن شانئك هو الأبتر عاقبته معروفة يقينا يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام يا من علمتنا اليقين يا رسول الله الرسالة الثالثة جميلك على رأسنا يا رسول الله جميلك في قلوبنا يا رسول الله الجهد اللي انت بذلته عشان في حياتك عشاننا في حياتك مش هننساه يا حبيب الله انت قائدنا عشان كده الرسالة الرابعة في حياتنا يا رسول الله يا رسولا في حياتي يا رسولا في حياتي يا رسول الله انت في حياتنا انت حبك في قلوبنا شوفوا ربنا بيقول ايه واعلموا ان فيكم رسول الله رسول الله فيكم طب بعد ما مات رسول الله حبه في قلوبنا رسول الله سنته في حياتنا رسول الله هو قائدنا في حياتنا يا رسول الله بعد 1400 سنة انت في حياتنا يا رسول الله في حياتنا مش هننسى انت استحملت ايه عشاننا الرسول يا جماعة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاه والسلام علمنا ان الدنيا دي ملهاش قيمه الرسول كان بيجوع ابن عباس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي طاويا مش لاقي ياكل عليه الصلاه والسلام واهله يبيتون بلا عشاء ما كانش بيتعشى عليه الصلاه والسلام من كت... من تضحيته بالدنيا لاجل الله ولاجل نصره الدين في حديث اخر ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين يعني الرسول حتى في الغدا ما شبعش من خبز الشعير ابو هريره مره معدي لقى بعض الناس بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لقاهم ذابحين خروف وشويينه وحاجه ايه بقى وريحته فدعوه فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما شبع من خبز الشعير لا لا لا لا لا مرضاش مرضاش سيدنا ابو هريره رضي الله عنه السيده عائشه بتقول كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثه اهله في شهرين وما يوقد في بيتنا نار ما يعيشنا الا الاسودين التمر والماء الرسول عليه الصلاه والسلام كان ممكن شهرين ما ياكلش رز هو كان ايام اصلا العرب ما اكتشفوش لسه الرز اكتشفوه في فتوحات العراق بعد كده الرسول عليه الصلاه والسلام شهرين ما فيش في بيته حاجه سخنه ياكلها عليه الصلاه والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الصحابه بيقول لقد رايتني وانا سابع سبعه مع رسول الله وليس لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا عليه الصلاه والسلام الرسول ما اكل على اخوان قط يعني طبليه ما اكل خبزا مرققا قط عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين مفيش حاجة عطلته أبدا عنا مفيش حاجة عطلته عن القيام بأمر الله في الأرض بنته رقية ماتت ماتت يوم نصر بدر وهو خارج في غزوة بدر كانت بتموت وخرج عليه الصلاة والسلام ماتت رقية 2 هجريا ابنها إبراهيم مات بعد كده 4 هجرية رضي الله عنهم جميعا أم كلثوم ماتت 9 هجرية رضي الله عنها كل ده في حياة عينه السيدة زينب كبرى بناته ماتت 8 هجرية ماتت متأثرة بجراحها وهي بتحاول تهاجر بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بتهاجر فجي واحد ضربها بالحربة او خوفها بالحربة فوقعت من على دبتها انكسر ضلعها والم كسر الضلوع من اشد انواع الالم في الطب انكسر ضلعها رضي الله عنها واجهضت بعد ما كانت حامل ونزفت رضي الله عنها لما راحت المدينة فضلت ست سنين متأثرة بهذه الجراح لحد ما ماتت متأثرة بها سنة 8 هجرية ورسول الله عفى عن اللي قتلها وقبل منه اسلامه عليه الصلاة والسلام 19 هجرية يموت إبراهيم آخر ولد ذكر من أولاد رسول الله لأن كل أولاد رسول الله الذكور ماتوا في حياة عينه عليه الصلاة والسلام مات قبل موت النبي بشهور عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام كل ده ما عطلوش عن رسالته كل ده ما عطلوش عننا كل ده ما عطلوش عن قضيته يا اخواني في حياتنا يا رسول الله في حياتنا يا حبيب الله في حياتنا وفي حياة الأمة وفي قلوبنا وفي عقولنا وفي ليلنا وفي نهارنا وفي جهادنا أنت قائدنا يا حبيب الله الرسالة الخامسة اخترناك يا رسول الله رضينا بك رسولا ومربيا وقائدا وحاكما ومعلما ومرشدا يا حبيب الله اخترناك يا رسول الله اخترناك اخترناك لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عارفين يعني ايه أسوة يا جماعة القاسي في اللغة هو الطبيب الدكتور اللي بيعالج يعني كأن ربنا بيقول لنا ده طبيبكم ده طبيب أمراض الأمة كلها ده الطبيب بتاع الأمة يا جماعة اخترناك طبيب لجراح الأمة النازفة اخترناك طبيب لجراح قلوبنا الغائرة يا رسول الله اخترناك يا حبيب الله يا حكيم يا حكيم هذه الأرض يا رسول الله اخترناك اخترناك قائد شوفوا حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشاهد العجيبة من المشاهد الرائعة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يا جماعة احنا طول عمرنا نسمع ان الجوازة اتقلبت جنازة جوازة واتقلبت جنازة انما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في البشرية اللي حول جنازة لجوازة الرسول عليه الصلاة والسلام بحكمته برحمته عليه الصلاة والسلام ايه قصة هذه الطرفة غزوة بني المصطلق بني المصطلق دول كانوا قوم موالين لقريش لكفار مكة اول ما النبي هاجر المدينة وكانوا واخدين موقع استراتيجي ما بين مكة والمدينة وكانوا قاطعين الطريق على النبي للوصول لمكة فكانوا من كتر عمالتهم لمكة راحوا عملوا غزوة يحاربوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة طلعوا عليهم هم والنبي عليه الصلاة والسلام قتلوهم وبهدلوهم وهزموهم ومسحوا بهم الأرض وكل القوم وقعوا في السبي رجال كانتهم ونسائهم وأموالهم وكل اللي هم يملكوه تخيلوا يا جماعة جنازة خلاص بني المصطلق انتهم بني المصطلق هيتحولوا القوم مكسورين يرجعوا مكانهم تاني ويعني إن عادوا النبي هيعادوه يعني خفيف بقى على قد قوتهم اللي باقيه ولكن تخيلوا النبي عمل ايه النبي وقعت في السبي واحده اسمها جويريه بنت الحارث جويريه دي يا جماعه كانت جميله جدا بس كانت مش سبي لو النبي كان يرغب فيها عليه الصلاه والسلام كان ممكن ياخذها سبي ولكن يفاجئ الصحابه ويفاجئ بني المصطلق انه يتخذها زوجه انه يتزوجها عليه الصلاه والسلام يتزوجها نبي الله الناس يذهلهم رسول الله يصاهرنا احنا رسول الله نبقى أصهاره كل من المصطلق يسلمهم يتحولوا من أعداء ل... للمدينة لأعداء لكفار مكة يتحولوا العقبة أمام كفار مكة يسلموا كلهم ويتحولوا الأصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتتقلب الجنازة يا جماعة إلى فرح بحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز أقول إيه عايز أقول إن هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لو خدنا سنة النبي كل جنازة كل جنازة في حياتنا هتتقلب فرح كل جنازة حصلت في الأمة بسبب ترك سنة رسول الله كل أزمة حصلت في الأمة بسبب الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتتقلب لفرح هتتقلب لنصر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام اخترناك يا رسول الله اخترناك يا حكيم الأرض يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وعقل الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام رسائل لرسول الله رسائل بعثناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنقول لكل كفار الارض بنقول لكل اللي بيحاربوا الدعوه الاسلاميه على الارض بنقول لكل اللي بيحاولوا ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارض بنقول لهم الكلمه اللي موسى قالها للصحراء لما الصحراء وقفوا سبعين الف ساحر وفي بعض الأقوال إن فرعون صفهم بقوا 700 وفي بعض الأقوال إنه استخلص أحرف 70 واحد منهم وهم واقفين معاهم العصي وموسى بيقول لهم ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ارموا اللي انتوا هاتوا آخركم هاتوا اللي انتوا تقدروا تعملوه حاربوا الدين بكل وسيلة تقدروا تحاربوا بيها الدين ده هو اللي هينتصر احنا بنقول لهم يا رسول الله ألقوا ما أنتم قل- ملقون اعملوا أعلى ما في خيركم اشتموا في الرسول عليه الصلاة والسلام لن يضيروا هذا ولن يضروا حاربوا الإسلام بكل وسيلة حاربوا السنة بكل طريقة الله هينصر دينه ألقوا ما أنتم ملقون احنا معانا القوة اللي لا يمكن هنتهزم مهما كانت أسلحتكم احنا معانا ربنا احنا معانا القرآن احنا معانا الإسلام مهما حاربتوا ذلك الدين مهما حاربتوا دين الله سبحانه وتعالى ألقوا ما أنتم ملقون بكل ثقة يا أمة محمد بن عبد الله يا أمة محمد بن عبد الله لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا زي النهاردة زي حال الأمة النهاردة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك وتركوك قائما سابوا النبي وخرجوا عليه الصلاة والسلام هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي كأني لو عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل لو النبي دلوقتي رجع النبي رجع على على دبي ولا على شرم ولا على شط اسكندريه ولا تخيلوا لو النبي رجع وشاف الامه دلوقتي ولا على نوادينا ولا على جامعاتنا ولا على مناظر شوارعنا ولا على القنوات اللي بتتشغل في بيوتنا تخيلوا لو النبي عليه الصلاه والسلام رجع دلوقتي النبي الامه كلها تتلف حواليه حبيب الله جه رسول الله رجع رجعت يا رسول الله والكل هيتلم والكل منتظر وقبل ما النبي يجي الصحف العالميه كلها تتكلم وهتقول ده محمد بن عبد الله في اشاعه ان هو راجع والكل هيترقب واليهود هيترعبوا لو محمد رجع هيوحد الامه تاني والغرب مرعوب هيقضي علينا تاني والمسلمين مشتاقين في مشارق الارض ومغاربها وفي الموعد المحدد يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي محمد بن عبد الله والامه كلها تتلف من حواليه ويطلع رسول الله على المنبر اللي نصب ليه عشان يخطب في الامه ويطلع رسول الله والناس كلها بتبص له فرحانه ويبدا يتكلم وفجاه يطلع خبر الاجازه اتاخدت يا شباب الجامعه يلا على المصايف معلش يا رسول الله انت جيت في وقت المصايف يا حبيب الله يجري شباب الجامعه يا بتوع الثانويه العامه الامتحانات خلاص داخله الامهات والاباء يا رسول الله لازم نجري نجيب لاولادنا ثمن الدروس وطلبه الثانويه يجروا على المذاكره يسيبوا رسول الله يا بنات اخر موضه نزلت يجري البنات عشان يشوفوا اخر موضه نزلت يا يا رجال الاعمال الصفقات هتسيبوها ولا ايه يجروا عشان يشوفوا الصفقات وفي النهايه يلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامه اللي اتلفت حواليه اتفضت واذا راوا تجاره او لهوا زي النهارده انفضوا اليها وتركوك قائمه هتسيب محمد بن عبد الله هتسيب رسول الله مين ينصر دين الله إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله مين اللي ينصر حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة يا جماعة رسالة رسالة لمفكرين الأمة اللي قروا كتب ديستوفيسكي وجيمس جينس وديكارت و- وجورج كروسو واللي قروا كل الكتب بتاعة هؤلاء وجوته اللي قروا الكتب ده كلها وما قروش البخاري ومسلم رسالة يا رؤساء تحرير الجرايد يا كتاب ال- ومجلات الامه يا مقدمي البرامج العلمانيه وبرامج التوك شو يا ايها الصحفيين والاعلاميين يا م... يا ايها الشعراء بتوع الامه النهارده يا كتاب الروايات والقصص ايها السياسيين يا زعماء الاحزاب السياسيه ايها القاده ايها المسؤولون انتوا اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير انتوا سايبين سنه النبي ورايحين تحكموا ايه رايحين سن- سايبين سنه النبي ورايحين ت- ترووا الامه من ينابيع مسمومه هتسممكم هتسمم الامه يا جماعه يا جماعه معين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام معينه لسه طاهر لسه طاهر لم يدنس ولم يلوث يا جماعه دي مسؤوليه ازاي ازاي بقى قاده الامه وعقولها ومفكريها وعبقرتها ومسؤوليها واللي في ايدهم القرار فيها بعاد عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اه لو تعرف رسول الله عمرك ما هتختاري زوج غير واحد ماشي على طريقه اه لو تعرف رسول الله عمرك ما هتختار قدوه ليك قدوه ليك في بطوله الدنيا والاخره زي النبي عليه الصلاه والسلام يا اخواني في الله يا اخواني في الله الى ما الى ماذا وصلت الامه احد احد اخواننا شاف رؤيه شاف رؤية والرؤية كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول الرسول عليه السلام كان واقف واقف زي ما, زي ما انا قاعد كده واقف عليه الصلاة والسلام وشه كده وصاحبي كان واقف جنبه وشايف المشهد اللي قدامهم بس الناس مش شايفة رسول الله والناس جاية بتجري على النبي عليه الصلاة والسلام النبي واقف في مكان نور ولكن الناس اللي لسه جاية تجري بتجري في مكان ضلمة وبيجروا ومش شايفين النبي ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام شايفهم صاحبي بيقول هو واقف جنب النبي وشايف الناس بتجري فكل شوية يقع واحد من الناس في الضلمه وصاحبي بينادى عليهم ده انتوا بينكم من رسول الله خطوه منهم اللي وقع قبل ما يخلص الضلمه بخطوه كان لسه له خطوه ويوصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول الناس قاعده تقع كل شويه تقع كل شويه تقع لدرجه ان ممكن قبل ما الظلام ينتهي بخطوه في ناس تقع والرسول عليه السلام واقف بينتظرهم انهم ييجوا وصاحبي واقف بيناديهم ده انتوا بينكم وبين النبي خطوه قلت سبحان الله العظيم سبحان الله مين اللي هيقدر يواصل مين اللي هيقدر يكمل في طريق النبي عليه الصلاه والسلام مين اللي هيقدر يكمل في طريق محمد عليه الصلاه والسلام مين اللي هيقدر يواصل يا جماعه مين اللي هيقدر يكمل للنهايه في نصره النبي عليه افضل الصلاه من رب العالمين الى يوم الدين مش عايزين نتساقط انا عايزك تقوم قوم قوم اعمل حاجه لدينك قوم اعملي حاجه لدينك يا جماعه قوموا سيدنا ابراهيم قام قوما لله التوحيد رجع للارض كلها ما تعرفش ربنا هيفتح على ايدك قد ايه ما تعرفيش ربنا هيعمل بيكي ايه ما تعرفش ربنا هينصر الدين على ايدك قد ايه يا جماعه قوموا ما تعرفوش الفتح هيجي ازاي السيده السيده هاجر كانت بتسعى بين الصفا والمروه تدور على شويه ميه لابنها اللي خلاص بدا ينشغ يعني بينهج يعني بيحتضر يعني صوت صدره بيطلع وبيموت سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام كانت بتدور على الفتح دورت على الفتح في مكان والفتح جه من مكان تاني دورت عليه بين الصفا والمروه والفتح جه من مكان زمزم ما كانش بين الصفا والمروه دورت على الفتح في وقت والفتح جه في وقت تاني دورت عليه وهي بتطوف سبع اشواط والفتح جه بعد ما قعدت وخلاص استسلمت دورت على الفتح من مصدر والفتح جه من مصدر تاني كانت بتجري تطلع على الجبال تدور على قافله تديها شويه ميه الفتح تفجر من تحت الارض دورت على فتح على قد انه يسقي ابنها والفتح طلع بئر بتسقي ملايين البشر كل سنه ولم تنضب من آلاف السنين حتى الآن حتى الآن يا جماعة يا جماعة قوموا ما تعرفوش قومتكم ديت ربنا هيفتح بها قد إيه قومي انصري رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم انصر حبيب الله قوم انصري سنته أكتر حاجة ننصر بها الدين إيه أكتر حاجة ننصر بها النبي عليه الصلاة والسلام إيه عارفين إيه اكتر حاجه ننصر بها النبي عليه الصلاه والسلام ان احنا ننضم لجنود جيش محمد شوفي جيش محمد ايه الثغر اللي مفتوح فيه شوف انت تقدر تعمل ايه في الدين شوف انت تقدري تنصري دين ربنا بايه شوف انت تقدر تنصر دين ربنا بايه ايه موهبتك ايه موهبتك لو انت عايزه تنصري دين ربنا فعلا هيفتح لك باب وطريق شوف ايه موهبتك ايه الموهبه اللي انت ممكن تنصر بها دين الله يا جماعه ننضم لجنود جيش محمد عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام ولكن أين الأمة الآن ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام احنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام احنا أمة محمد احنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا فتح الأرض بيه يا جماعة يا جماعه احنا كنا الليله بنتكلم عن رسائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسائل لحبيب الله رساله شوق وحشتنا يا رسول الله وحشتنا يا حبيب الله اشتقنا اليك اكتر ما الجزع اشتاق وحن وتالم وبكى يا رسول الله الجزع كان هيفضل يبكي اليوم القيامه لو ما كنتش احتضنته واعتنقته احنا عايزين حضن منك عايزين حطه من ايدك على صدورنا وتدعي لنا زي ما دعيت للشاب اللي قال ائذن لي في الزنا كل شاب من شباب امتك الوقت يا حبيب الله محتاج هذه اللمسه الحانيه كلنا محتاجين هذا الحضن الدافئ يا رسول الله مصابنا في موتك مصاب عظيم يا حبيب الله عليه الصلاه والسلام بعتنا رساله لحبيب الله نقول له ان شانئك هو الابتر ابشر يا رسول الله كل واحد اذاك وكل واحد خذلك ربنا هيبطره ربنا هيبتره اوعوا تخذلوا رسول الله عليه الصلاه والسلام بعتنا رساله لرسول الله بنقول له يا رسولا في حياتي وفيكم رسول الله عليه الصلاه والسلام انت في حياتنا وفي روحنا يا رسول الله بعتنا رساله قلنا له اخترناك يا رسول الله اخترناك قائد للامه طبيب للامه مربي للامه حكيم للامه يا حبيب الله بعتنا رساله لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له جميلك على راسنا يا رسول الله جميلك على راسنا يا حبيب الله جميلك على راسنا وفي قلوبنا يا خير خلق الله وفي النهاية رسائل للأمة يا أيها الشباب النبي هيعرفنا ازاي النبي هيعرفنا ازاي النبي هيحضننا يوم القيامة ازاي يا جماعة عايزين نقوم عايزين ننصر رسول الله وننصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الحلقة في نهاية هذه الحلقة اللي يعلم الله أني ما أتيت إلا طلب لنصرة الله ليا ولهذه الأمة لأن لما بننصر رسول الله ربنا بينصرنا لم أجد في حياتي حاجة ربنا بينصر بسببها قد انك انت تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخواني في الله رمضان لسه عليك حوالي 75 يوم لسه حوالي 75 يوم على رمضان يا امه محمد يا اخواني يا اخواتي فوقهم لسه حوالي 70 يوم على رمضان خلاص بقى العد من الايام الوقت عايزين نقوم بقى عايزين نقوم نمسك المصحف ونقرا وناكله ونعيش عايزين نستعد لهذا الموسم الذهبي من الحاجات اللي احرقت كبدي وانا بجيب احد القنوات الاسلاميه فيعني جت لقطه من قناه ثانيه لقيتهم بيقولوا رمضان احنا بنستعد لرمضان وزي ما عودناكم في رمضان قلت سبحان الله اهل الباطل بيستعدوا لرمضان من الوقت وبيعلنوا انهم جهزوا ومنتظرين رمضان واحنا يا جماعه استعدينا ولا لا استعدينا ولا لا عايزين نستعد بالصيام وبالقران الخميس الجاي ده اهو احنا النهارده السبت ان شاء الله الخميس الجاي ده اهو 13 و14 و15 في الشهر العربي اذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا عدل له يعني في الميزان مش هتلاقي عمل تقيل في الميزان زي الصيام مش هتلاقوا عمل في الميزان زي الصيام والوقت ظما الهواجر بقى ظما الهواجر في الصيف يا جماعه الخميس الجاي خميس وجمعه وسبت ان شاء الله 13 و14 و15 عايزين نقتنص هذه الفرصه عايزين نصوم بقى يا جماعه وعايزين نط... نقرا في القران كثيرا بقلوبنا استعدادا استعدادا باذن الله سبحانه وتعالى لرمضان كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بفضل الله ربنا مكن يعني اخواننا بفضل الله وعملوا موقع وبفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني اللهم لك الحمد يعني يعني كان له اثر في ملايين بفضل الله واستطاعوا ان هم يسقطوا الموقع الثاني بتاع ال... بتاع هؤلاء المجرمين اللي عايزين يرسموا رسوم مساء للنبي عليه الصلاه والسلام وبفضل ومنه الله الوقت على الموقع بتاع الطريق الى الله ويتوالله.com على موقع الطريق الى الله يا اخواني بفضل الله الوقت المشروع الفري قران اللي هو القران بالمجان اللي ترجمه للقران باللغات المختلفه اللي عايز يدخل يدخل يحمل المصحف ويبعته لاي بلد في العالم ويبعته لاي دوله في العالم ويتعاون في نشر المصحف بكافه اللغات لكل دول العالم على موقع ويتوالله.com اللي هو يعني موقع طريق الى القران الطريق الى الله موقع يا اخواني اللي هو ان هنجيب المصحف المترجم المترجم بالترجمات المعتمده وننشره لكل لغات العالم والمصاحف موجوده وجاهزه باذن الله سبحانه وتعالى كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ننصر حبيب الله بان احنا نحيي سنته في حياتنا ننصر رسول الله ان احنا نعهده ان احنا جنود في جيش محمد عليه الصلاه والسلام ننصر رسول الله ان كل واحد مننا الوقت يشوف ايه الثغر اللي ممكن ننصر فيه الاسلام شوفي ثغر انصري فيه دينك شوف ثغر انصر فيه الاسلام شوف ايه الحاجه اللي ممكن تنصر بيها دين ربنا شوف ايه الحاجه اللي ممكن انك انت تنصر بيها هذا الدين ذو القرنين ربنا قال فاتبع سببا المفسرين قالوا كان بيشوف اثار اقدام الناس في الصحراء عشان يستدل ان في بشر موجود ورا الجبال دي يروح يدعو الى الله عمل كل ما يستطيع ان يفعله من اجل نشر نشر دين الله عايزين ننشر دين الله ننشر سنه رسول الله نكافح عن دين ربنا يا جماعه الدنيا هتتقضى يا جماعه ايامه هنموت وهننزل تحت التراب يا جماعه الدنيا دي زيله زيله وفانيه فانيه كلمه دنيا على وزن فعله يعني احقر حاجه ادنى حاجه اوطى حاجه مفيش حاجه اوطى من الدنيا قومم قومم يا رجال جيش محمد قومم قوموا وقفوا على ظهور نصرة الدين وكل واحد يشوف ثغر ينصر به الإسلام اللهم اللهم انصر بنا الإسلام اللهم انصر بنا دينك اللهم انصر بنا الإسلام اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات ومفسرين لكتاب الله ومفسرات اللهم يا ربنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم دافع عن رسولك اللهم أرنا في من سب رسولك آية اللهم انصر بنا الإسلام اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة اللهم إن أغلقت أمامهم أبواب رحمات الأرض فافتح عليهم أبواب رحمات السماء اللهم انصرهم بجند السماء فإن جند الأرض قد تخلوا عنهم يا رب العالمين اللهم فقهنا في ديننا اللهم فرج كرباتنا اللهم أعز بنا الإسلام اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل رمضان هذا فتحا على أمة حبيبك واجعله شهر نصر وفتح يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
يا حبيبي يا بشير